أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد مر على هذا اللقاء قرابة السنة ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا بدأنا بمرحلة اليقظة ونسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا أن الإنسان كان في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فهو يمشي في الدنيا يفتح عينيه يرى ويأكل ويشرب ويعيش وقلبه عن اصل القضية نائم عن اصل ما خلق له قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون عن اصل القضية قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فنام القلب عن قضية ان يعيش لله وعاش العبد عبد نفسه باحثا عن شهواته راغما في ملذاته يعيش على مراده من الله لا على مراد الله منه يعني مراد الله من العبد أن يعيش عبدا له ومراد العبد من الله أن يعيش متنعما بنعمه ولذاته عاملا على شهواته فعاش العبد نائم القلب متيقظ الطرف هو على الدنيا حريص حريص ألا يتعب جسمه إلا في شهوته حريص على ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته حريص على ألا يفقد أي لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو على حساب دينه لسه القلب نائم أسأل الله أن يوقظ قلوبنا عاش العبد هذه المعيشة ومع شديد الأسف على مراده من الله كما قيل لبلال بن سعد قال بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت فيقول لا فيقال لما يقول حتى أتوب ثم هو لا يحب أن يموت ولا يحب أن يتوب ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا لكأن قوم لا يعقلون لكأن قوم لا يفقهون هو يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة هذا نوم القلب لأن القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا ليتنعم اللهم أيقظ قلوبنا إنما هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة يخلق يعلم القلب المتيقظ أن هذه الدنيا لذاتها مكدرة متاعها منغصة فليست هناك لذة خالصة بدون تنغيص أما اللذات بدون تنغيص ففي الآخرة فإذا أراد أن يعيش اللذات في الدنيا غير منغصة ولا مكدرة فلا بد أن يفقد في مقابل ذلك دينه هذه القضية ونعود فذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركدة الغافلين هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركدة الغافلين هذه القضية أن ينزعج قلبك حين يكون لك قلب اللهم ارزقنا قلوبا نعبدك بها فالناس في غمار الدنيا فقدوا قلوبهم قلب صار يحب النساء ويحب المال ويحب المنصب ويحب الشهرة ويحب انواع الطعام والشراب ويحب المظاهر من انواع الاحذية الى انواع الملابس الى انواع المشاكل الى انواع المراكب الى انواع المشارب الى اخره هذه المحبوبات افسدت القلب لانه خلق لك في الاصل قلب لتعبد الله به ما خلق الله لك قلبا واودعه في صدرك الا لتحبه به ارايت لو ان انسانا اخذ ملعقة شوربة ساخنة ووضعها في اذنه ايه اللي يحصل تفسد اذنه صح لماذا لان الاذن لم تخلق للطعام والشراب خلقت ليسمع بها فلما يشرب بها ها تفسد فكذلك القلب خلق ليحب الله فحين تعشق به الشهوات يفسد وهذا سبب فساد القلوب ان استعمل القلب في غير ما خلق له فالقلب ما خلق الا لكي تعبد الله به لكي تذكر الله به لكي تحب الله به فالشاهد اول لحظة اليقظة ان الانسان يصحى يفوق لازم يحصل انزعاج القلب اللي هي الرعشة الكهربائية الصدمة الكهربية اللي تفوقه الصدمة دي ممكن تكون احيانا موت صديق او تكون احيانا موت حبيب او حتى شافها بعينه او هو فجأه مرض فيبدأ يصحى يفوق يقول ياه ده ايه اللي انا كنت عم اعمله ده ده ايه العيشه اللي كنت عايشها دي لا ده الامر جد بقى او تسمعه يقول للاسف انا كنت حاسبها غلط دي كلام نسمعه كتير من اللي يفوق متاخر يبدا يصحى ويقول لا لا لا مش كده مش كده خالص مش كده مش كده انا كنت فين انا كنت غلط اسمها كتير من اللي يبدأ يتوب ولكن للأسف بعد فوات الأوان وعيب الشباب وربنا يهدي الشباب إنه لسه عايز يجرب وأنا بقول إن الزمن ده لا يحتمل التجارب ما عادتش تستحمل بقى خلاص قلت لكم في اللقاء اللي فات مش عارف ولا اللي قبله بالظبط اللي قبله انني زرت احد الاخوه في مستشفى القاهره تخصصي أصيب بنزيف في المخ نسأل الله أن يشفي مرضانا المسلمين اللهم عافي كل مبتلى مسلم قلت لكم 34 سنة قاعد على المكتب كده بيشتغل فوجي بيقول لا أنا حاسس بخبط في دماغي هنا أغمى عليه شالوه المستشفى الدكتور قال نزيف في المخ عنده سريانين منتفخين لو واحد منهم انفجر يموت عملوا ايه؟ كتفوه في السرير ربطوا ايديه ورجليه وغموا عينيه بسواد ليه قال لك ممنوع يركز في حاجه لو ركز او اتحرك ممكن ايه فقلت للاخوه اللي حواليا ساعتها شفت الامر اخطر من الموت ابدا بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتفك قبل ما يربطك في السرير تقول اصلي يقول لك ممنوع تحركش حتى لما تيجي تقول اتصدق يقولوا لك ممنوع ده الليله هنا ب 10000 جنيه ده احنا هنستلف على المليونين اللي عندك الامر دلوقتي زي بقول ما يحتملش بقى ان احنا لسه هنجرب نمشي طريق ربنا ولا نعك شويه وبعدين نيجي ما عادتش تحتمل لازم تبدا مما من حيث انتهى الاخرون اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق ده مر اسمه من اوله وجرب وهو رجع بس رجع بعد فات الاوان فبيقول لك الحق نفسك بدري اصحى فوق تيقظ اليقظه انزعاج القلب احنا شبهناه بواحد نايم وصحي لو صحي صح بيتنطر من على سريره ويقوم واقف لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه بيتقلب على السرير ويفضل ويفضل نايم ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش مع السرير ما قامش وقف وطول ما هو على السرير يبقى يعتبر ايه؟ حكمه حكم النايم حتى ولو كان حتى ولو كان صاحي حتى لو كان بس عينيه مش شايف بس برضه نايم لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل فإذا قام ابن آدم فذكر الله حلت عقده هي دي احنا عايزين نقف وايه ونذكر الله عشان نحل عقده يا رب حل عقد المسلمين يا رب عايزين عقدة تتحل من على قفاك من على دماغك من مخك العقد دي تتحل واحدة واحدة ازاي قلنا مراتب اليقظة ثلاثة اول مرتبة من مراتب اليقظة معلش انا عارف ان في بعضكم بيسمع الكلام ده للمرة العشرين بس في اتنين تلاتة بيسمعوه للمرة نمرة واحد فخليهم ايه نسأل الله ان ينفع به المسلمين نقول ان الاول نور من انواع اليقظة لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم بروك المنة والاعتبار بأهل البلاء افتكر الكلام ده محتاج نقول تاني صح طب تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه بالرقدة الغافلين انزعج القلب أم واقف لما وقف قلنا عشان يحل أول عقدة يذكر الله إزاي بلحظ القلب إلى النعمة مش إنه يشوف النعم بعينيه ده يشوف النعم بعين قلبه ما هو ياما ناس كتير مش شايفين لله عليهم نعم صح اه تقول له احمد ربنا اه على ايه احمد ربنا على ايه احمد ربنا الحمد لله اداك زوجة وعيال ما كل الناس عندهم زوجة وعيال يا اخي يعني انت عايز حاجة خصوصية ليك في لحظة قلب الى النعمة الخاص بيك بقى هذه اليقظة اكبر نعمة من نعم ربنا عليك انك فقت من اللي انت فيه انك صحيت انك عرفت حقيقة الدنيا وحقيقة الاخرة هي دي النعمة الحقيقية عليك ولذلك قال وتصفو معرفة النعمة بثلاثة اشياء نور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء وأهل البلاء هم أهل الغفلة احنا ممكن نعرفه نعم كتير ناخده من ايده كده ونوصل لمعهد الأورام عشان يتفرج ويعرف نعمة ربنا عليه يقول ما في ناس كتير كويسين وفي ناس كتير برضه مبتلين والمبتلين دول انت مش احسن منهم في حاجة كان ممكن يربطها تشرين معاه تقول الحمد لله ولا لا اه ناخده نمر كده على اي حتة على الطريق السريع عشان يشوف حوادث السيارات وعامله ايه في الناس اللي مقطوع رجله واللي مقطوع ايده واللي دماغه مكسوره واللي صدره اتدغدغ واللي عملوا له باتري للاطراف الاربعه عشان يشوف ربنا لطف بيه قد ايه هو سايق عربيته ممكن نوريه من النوع ده كتير قوي بس انا عايز اقول له ان اهم نعمه ان ربنا صحاك وقال لك اعرفني عشان اعرفك هي دي القضيه الاصليه لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها لما يفوق بقى ويشوف نعم ربنا ويبدأ يعد يعد يعد يعد يلاقي نعم ربنا لا تعد ولا ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هيبدأ يعد نعم ربنا عليه يلاقي مش قادر على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومن نعمة الله على العبد أن يبصره بنعمه ان ربنا يوريك بقى نعم ربنا عليك واظن ذكرت لكم ان بعض الناس بيعد الشمس دي حاجة طبيعية وهي نعمة الشمس انك انت تشوف الشمس دي نعمة انت لا تقدرها قدرها يا ناس نفسهم ها يشوف شمس بس لكن اقول لك اكتر من كده ان كوباية المية اللي انت بتشربها في ناس ممنوع يشرب مية عايش بالجلوكوز في العروق صح كده يبقى من نعمة ربنا عليك مش انه اداك تاكل ها انه سابك تاكل المسالك تاكل نعمة من نعم ربنا عليك وهكذا لما نيجي نعد النعم مش هنخلص فالشاهد على اليأس من عدها والوقوف على حدها لما اجي اوصف نعمة ربنا عليا بالفهم ان انا انسان بفهم اوصفها ازاي دي هي دي معنى الوقوف على حدها حدها يعني وصفها تقدر تحيز نعم ربنا عليك توصفها كده على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها معرفة المنة أن الله أعطاك هذه النعمة وأنت لا تستحقها إنك في الأصل لو ربنا هيعاملك باللي تستاهله يخسف بك الأرض لكن برحمته وكرمه ومن عين منته أعطاك هذه النعمة قل لي طب ليه الغلط ده مين اللي قال اني ما استاهلش الحمد لله طول عمري بصلي وطول عمري بصوم وطول عمري ما عصيتش ربنا ما عملتش حاجه غلط اقول لك طب نساهم بالراحه صليت قد النبي صلى الله عليه وسلم صمت قد النبي جهدت قد النبي صلى الله عليه وسلم وفي اخر حياته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قام حتى ورمت قدماه وقال افلا اكون عبدا ها شكورا قال لهم ده انا ما بعبدش ربنا ده انا يا دوبك بشكر نعمته علي فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتوا معايا ولا لا؟ آه لما قال ايه؟ لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قيل ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل تبقى عبادتك انت تدخل الجنه بقى؟ عبادتك انت ترضي ربنا لا ده انت مخصص فالله عز وجل رحمك وامدك بما انت فيه من النعم ومعرفة المنة بها تعرف منة الله عز وجل عليك بالنعم لما تتذكر ذنوبك وهو الانسان دايما يذكر حسناته وينسى وينسى سيئاته تقعد مع واحد الحمد لله الحمد لله حجيت سبع مرات الحمد لله وعملت لي 25 عمره الحمد لله الحمد لله وانا يعني الحمد لله الصيام ده تمام والحمد لله هو ما بيقولش الحمد لله ده بيتمنظر صح ولا لا؟ سيبك من الحمد لله دي الحمد لله دي ايه؟ اه دي منظره لا لا لا لا لا لا هو ما بيقولش الحمد لله والا لو بيعتبر الاعمال دي منه ما كانش كانش افتكرها كان نسيها لان ذنوبه مخوفاه ورعباه ها تتذكر ايه من ذنوبك هو نسي ذنوبه وفاكر كل اللي فاكر حسناته انه حج سبع مرات وانه عمل عشرين عمره وانه رمضان ما بيفوتوش قيام الليل على طول ال... والصيام ده يعني على الاقل على الاقل خالص يعني يومين في الاسبوع اثنين وخميس اه يا ترى ايه من الاعمال دي قبل عند الله هو ده الخطر يا ترى ايه من الاعمال دي كان صالح خالص ده كلامك ده يدل ان انت مش واخد بالك من الموضوع فمعرفة المنة بها أن تعتقد أن حجتك وعمرتك وصومك وقيامك وصلاتك وصدقتك منك فالذي أعانك من الله والذي وفقك الله والذي يتقبل منك الله الله أعطاك المال وقال عبدي أعطيتك مالي تصدق به أقبله منك وأثيبك عليه وأضاعفه لك في اكرم من كده بقى قال لك عبدي اعطيتك الصحه اعبدني بها وانا ابارك لك فيها واخلفك خيرا منها يبقى ايه اللي منك ومعرفه المنه بها والعلم بالتقصير في حقها اثرتني في رمضان اللي فات كلمه انا عاجز عن الشكر لما تقدم لواحد خدمه يقول لك ايه يعني ايه انا عاجز عن الشكر هو بيقول له بشكرك شكر كبير يعني اه لا انا عاجز عن الشكر انا نفسي تقول لربنا ها عاجز عن الشكر انا نفسي اشكرك بس انا اعجز وكل البشر يعجزون ان يشكروا نعمة واحدة من نعمك عاجز عن الشكر عاجز عن الشكر في بعض الاسرائيليات ان موسى ناجى ربه فقال يا ربي كيف اشكرك قد عجزت عن شكرك قال يا موسى اذا رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني فاهم يعني ايه وصلت ولا ترجم اه يعني يا رب انا انا- انا مش عارف اشكرك ازاي لو عرفت دي من قلبك انك فعلا نفسك تشكرني بس مش قادر تبقى كده شكرتني برضو كريم قوي كريم سبحانه وتعالى ثم النور الثاني من انوار اليقظه مطالعه الجنايه اللهم تب على كل عاصم مسلم احنا قلنا ان اليقظه ثلاث انوار ان يقف اول حاجه يذكر الله اللي هي لحظ القلب الى النعمه ثم يتوضا في حله ثانيه الوضوء ده اللي هو بقى ايه مطالعه الجنايه لان الوضوء تطهير ومطالعه الجنايه زي ما قال الهروي ده مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها تاني طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها مطالعة الجناية ان الواحد يشوف ذنوبه وافتكر ساعتها قلت لكم نفسي كل واحد يجيب دفتر كشكول 60 ورقة اه ويقعد يكتب ذنوبه يكتب معاصيه وليلتها احد الاخوة الافاضل الكرام اتصل بيا وهو بيبكي في اخر الليل ويقول لي والله ما كنت اعرف انهم كتير كده والله العظيم ما كنت اعرف ان ذنوبي كتير للدرجة دي انت مش عارف لانك ما حاولتش تحصيها انت ماشي عمال تذنب و... وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد هي دي المصيبه انك ناسي لما تقعد تفكر كده انت بس تكتب اول واحد وهتكر هتجيب عشرات تفاجئ انهم بقت مئات فجأة ان الكشكول اتملى ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده معقولة انا مش ممكن طب ليه كده معلش ما انت ناسي لان احنا ما بنفكرش في ذنوبنا كل ما يجي يخطر على بالنا الذنب القديم نعمل ايه ونطرده عن ذهننا بسرعة بسرعة عشان ما نتكسفش قدام ربنا هو مطلوب منك ان تستحي من الله اللهم ارزقنا حتى الحياء منك مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها الجناية خطر خطر خطر كبير جدا الذنب عارف اكبر حاجة في الذنب ايه ان الملك كان شايفك وانت عارف كده ومش مكسوف منك والمصيبة انك لما تيجي يوم القيامة مين اللي هيحاسبك اللي كان شايفك اللي كان شايفك وانت بتعصاه يقول لك عبدي أتذكر يوم كذا وكذا أشفع يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هي المصيبة انك هتقف قدامه اللي كان شايفك يقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك ده لو عبد زيك عدى كنت اتكشفت وانا عارف ان انا معاك سيفك ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم معاك سيفك وما استحيتش مني دي كلمة ابن عباس ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب تبقى بتتكلم في التليفون مكالمة مش كويسة وساعة ما تسمع رجل مراتك جاي تقفل او تغير او تتكلم بلفظ مذكر اه طب واللي سامعك انت وهي وشايفك تبقى بتكذب كذبة في مجلس وتبص الاول كده في حد عارف الموضوع هنا لا مفيش حد طيب تبدأ تكذب الملك عارف شايفك سمع آه قلة حيائك وكما قال ابن القيم الحياء أن تنفتح في القلب عين يرى بها العبد أنه قائم بين يدي الله تحس كده ان انت واقف قدامه ليل ونهار ساعتها تستحي منه الوقوف على الخطر فيها خطر خطر حقيقي والتسمير لتداركها مش عيب انك تغلط احنا مش مطلوب منا نكون ملائكه ما بنذنبش ابدا لكن مطلوب منا نكون توابين اللهم تب على عصاة المسلمين مش مطلوب مننا ان احنا ما نغلطش ابدا لا هتغلط وارد مفيش مشكله لكن المشكله انك تصر على الغلط التسمير لتداركها كنا زمان لما نشوف كوره والفريق يتغلب يقوم المدرب يفضل يشجع ومتحمس ويطبطب عليهم مش زعلان منهم ليه؟ لا لا لا, لا مش مهم مش مهم ما تحطروش نفسيا خليه ايه؟ خليه يشتغل عشان يعوض يتعادل يغلب اهو كده اهو كده التسمير لتداركها عصيت ما تتمناش في الطين بقى قوم اقف دفع هدومك امشي انطلق الله كريم كنت لسه بقول للشباب دلوقتي ان دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه ودليل عدم توفيقه لك عدم اتكالك عليه كلمتين بتوع الاسبوع اللي فات لسه في دماغي مش عايزين يروحوا والله بقالهم دلوقتي 8 ايام اهو فاكرين بتوع ايه في قول ابن القيم الكلمتين اللي قرناهم ان العبد اذا امن بقول الله والله يعلم وانتم لا تعلمون فرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات والتفكيرات فلا يقترح على الله ولا يختار عليه فيحفه الله بعطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره نسيتوا انتوا الكلمتين دول كلام زي الفل انك لما تبقى راضي يا رب رضينا بك يا رب راضي بايه اصل كل ما نقول راضي يفكر انت الحمد لله راضي برزقه يعني بالفلوس يعني اللي اداها له لا ده انا عايزك تبقى راضي بالله حتى لو ما عندكش فلوس راضي بالله حتى لو ما عندكش صحه راضي بالله حتى لو ما عندكش اي حاجه هو كفايه بس انت تبقى راضي يا رب اللي هي رضيت بالله تبقى راضي بيه ان يكون معاك وان يكون راضي عنك بس كفاية علي رضاك هو ده المعنى المطلوب انك تبقى راضي بالله سبحانه وتعالى فساعتها يحفك بعطفه ولطفه هيجي معانا اذا ربنا قدر لنا نعيش ونستمر في منزله اسمها العطش يقول ايه عطش المريب الى عطفة تؤويه واشارة تشفيه وبيت يسكن فيه ان يبقى الواحد عطشان ليه لحتة عطف من الله ان ربنا يعطف عليه كتير من الناس تؤذيه نظرة عطف من البشر صح كده يقول لك انا ما احبش نظرة عطف دي تجرحه لكن نفسه المؤمن الموحد يتحرك شوقا ان يعطف الله عليه ولو لحظة ان ربنا يشملنا بعطفه فعطفه يقيك ما تحذره ما تحذره بقى انك تبقى ماشي فاكرين الدرس اللي قبل اللي فات ده لما قلت لكم الراجل اللي كان في رمضان ومشي رمضان كويس جه بعد رمضان اتكعبل في ذنب اتمرمر في الطين معصيه واحده وقاعد يعيط يا رب انا ماليش في الذنب ده ايه اللي وقعني؟ اللي وقعك العجب والغرور فساعتها يبقى الانسان محتاج ايه؟ ما تقولوا عطف انه يعطف عليك فلما يعطف عليك يتولاك ويربيك احسن مما يربي الوالد الشفيق ولده يبقى اعطف عليك من امك من نفسك عطفة تؤويه يا معاني حلوة تؤويه فلما ربنا يعطف عليه ايه اللي يحصل اه يحس ان حد اواه زي الطفل كده لما يحس بالخطر يوم يأوي الى حضن امه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض هو العزيز الحكيم ساعتها الواحد لما يسجد كده يحس انه اوى الى الله فاواه اللهم اونا ولا تطردنا يا رب التشمير لتداركها شاف الذنب قام قال والله الغلطه دي تساوي كام اه يقوم يمسح السيئات القديمات بالحسنات الجديدات واتبع السيئه ها؟ الحسنه ايه تمحوها ان الحسنات يذهبن السيئات فابدا الطريق ده مشيته في الباطل ابدا امشي في الحق عشان خطى الرجلين اللي مشيت باطل تمشي حق ابدا انا الحته دي قعدت اتكلمت فيها بباطل ابدا اتكلم فيها بحق عشان الحق يمحو يمحو الباطل انضف بقى انضف البلاوي السوداء القديمه انظف اطهر التسمير لتداركها وابقى بشتغل شغل اللي عارف ان هو ممكن يموت امتى حالا وان ما ماتش هيتكتف زي ما قلت لك كده الراجل نايم على السرير ورابطين رجليه ب- ب- بحزام كده وبطنه بحزام وايديه بصدره هنا بحزام ودماغه بحزام ومغميين عينيه ممنوع يتكلم ممنوع يذكر الله ممنوع يقرا قران ممنوع يروح المسجد ممنوع يتصدق يا جماعه ده ربكم بالصدقه طلعوا للراجل ده 1000 جنيه صدقه 1000 جنيه يا عم الشيخ احنا الليله ب 10000 جنيه وده من الخذلان وكل ما افتكر الخذلان ده اطول تاني واقول كان واحد قاعد واحنا رايحين نصلي المغرب يلا عشان تصلي المغرب قال طب دقيقه واحده وجاي وراك رحنا صلينا المغرب وقعدنا في في المسجد للعشاء فوجئنا اذان العشاء جاي جري ايه قال ما تريتش العشاء اتدنت قلت له ما هي كده انت بتقول له دقيقه واحده قال لك طب ما انتش مصلي مش عايز والله ما انتش مصلي روح بقى خليك اه هي كده تقول يا ربنا جاي لا خليك ان شاء الله ما جيت مش عايزك لسه بقول للاخوه موقف دلوقتي واحد كان ماشي في طريق وبعدين حصلت له حادثه كده فحب يتصدق بصدقه فقال والله نتصدق بصدقه فاول ما شاف مسجد بيتبني جديد قال بس تصدق بقى وطلع شوف يا رب كل اللي معايا لاجل طلع الفلوس وراح لقى مكتوب على المسجد بالخط العريض ممنوع التبرع انت جاي راسم نفسك عليه مش عايز منك حاجه ده انت لازم تجيني وانت اتمنى عليا ممنوع عمركم شفتوا مسجد مكتوب عليه ممنوع التبرع والله شفتها واقسم بالله ده عيني ممنوع لا ده في طريق دمياط بورسعيد ناس لسه بتبني جديد ممنوع التبرع بالخط العريض كده على مساحه 5 متر ممنوع التبرع مش عايز منك حاجه ممكن ده يحصل جدا عشان كده قلت لكم الجمله دي كتير اوعى تبيعه لا يبيعك نسوا الله فنسيه لانه عزيز سبحانه وتعالى عارف يعني ايه عزيز فلذلك التشمير لتداركها مش انا جاي اهو هنتوب وربنا يستر بقى لا ما تتوبش يا اخويا بلاش خليه مع انك تب وانت بتتوب ليه انت بتتوب ليك وهو الغني والتشمير لتداركها والتخلص من رقها للمعصية أسر ورق للمعصية ذل عارف اللي بيدخن يبقى عبد السيجارة واللي بيحب واحدة وتعلق قلبه بها بيبقى عبدها واللي في مهنة مضيعة دينه مش قادر يبطلها عبدها واللي واللي واللي كل واحد له معصية هو في رقها حين يتعلق قلبه بها ممكن يكون قلبه متعلق برتبة يعني عايز يبقى دكتور استاذ عايز يبقى رئيس مجلس ادارات عايز يبقى عايز يبقى عبد للشيء ده فيبقى محيط تفكيره يجول في هذا الشيء فلما يبقى عبدها ما يبقاش عبد لله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ولن تصح لك عبوديه ما دام لغير الله فيك بقيه ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله ايه فيك بقية في قلبك واحد من عشرة في المية لغير الله قلت لك انه ايه عزيز قلت لك تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية لا يا مية في المية لله يا بلاش التخلص من رقها طب ازاي اتخلص من رق المعصيه ازاي اطلع من اسر المعصيه ازاي احرر القلب دي ما تجيش ابدا الا لما تمرمغ وجهك في التراب لاجل رضاه عشان يحررك وينجيك مش هتبقى بالادلال بالعمل مش هتبقى بالعز عليه مش هتبقى بالمنظرة في التخلص من الذنب لان هيفضل الذنب يطاردك ويضغط عليك نفسيا لما ترجع له تاني وقلوب الخلق بيد من بيد الله فحين تصدق في اللجء اليه يخذل عنك لما يبقى قلبك متعلق ب... بامرأة تحبها وبدأت تتوب اللهم تب على عصاة المسلمين من هي مش هتنساك وخصوصا لما تبعد انت عنها تعرف لما هي تبعد عنك وتتعزز عليك وانت مدلوع عليها وتجري وراها هي بتبعد لكن يوم ما تبعد انت ايه اللي يحصل هتلاقيها بتجري وراك وتطردك وتتصل بيك وتسأل عليك وتبعت لك وتجيلك يا رب حوس عني مش هتيجي غير بصدق مع الله لما تصدق يحول قلبها عنك لان قلبها في ايد مين هي دي هيكرهك في سجاره ويكرهك في شغلانه ويكرهك في منصب ويكرهك ويكرهك ويكرهك في كل شيء لما تفرغ قلبك لحب وحده سبحانه وتعالى هيفرغك ليه ويصلحك ليه ويوجهك ليه ويثبتك بين ايديه ويرفعك ليه لما تصدق التخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها طلب النجاه بتمحيص الذنب ده يفضل الذنب ده قدام عينيك وانت خايف لا يعاقبك عليه وافتكر ساعة ما اتكلمنا في الموضوع ده قرينا يجي عشرين صفحة في عقوبات الذنوب والمعاصي انه لا بد ان تعاقب بذنوبك في الدنيا قبل الاخرة اللي بيذنب في الدنيا ويفكر انه مفيش عقوبة يبقى ما يعرفش ربنا الله قال من يعمل سوءا يجز به فلذلك تطلب النجاة من سؤم المعصية بتمحيصها والتمحيص بعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة والاستغفار أتوب وأستغفر وأعمل حسنات تمحو وأصبر على بلاء عشان ربنا يمحو هذه الذنوب ثم كان النور الثالث من انوار اليقظه معرفه الزياده والنقصان من الايام اللي هو بقى الصلاه انتوا معايا في الربط بين الحديث والموضوع ده ولا مش معايا طب نجيبه من الاول تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله ها حلت عقدة اللي هي بقى لحظ القلب إلى النعمة فإذا توضأ حلت الثانية اللي هي مطالحة الجناية عشان يتوب منها فإذا صلى حلت الثالثة اللي هي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من إضاعتها والظن بالأنفاس لتعمير باقيها وتدارك فائتها معرفة الزيادة والنقصان من الايه من الأيام صاحبنا عنده 24 سنة 24 سنة يعني بلغ من 12 سنة ل 12 سنة ضيع منهم اربع سنين ما يعرفش الطريق لربنا ولا ست سنين ما يعرفش الطريق لربنا بيلعب غافل واربع سنين في معاصي والتزم شهرين ثلاثة ورجع للمعاصي تاني يبقى لما نيجي نحسبها طلع في ال 24 سنة ايه صح ده اللي عمره 24 اللي عمره بقى 35 يحسبها حسبة تانية واللي عمره 40 و45 حسبة تالتة آه معرفة الزيادة والنقصان من الأيام هنقول اللي فات ده يا ترى اللي جاي قده آه يبقى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن كل يوم بيفوت ها مش هيتعوض لا مش كل يوم ده كل إيه؟ كل ساعة عارف ليه؟ لأن كل ساعة بتيجي فيها مسؤوليات جديدة وواجبات جديدة فلو انشغلت بتعويض الفائت يبقى ضيعت واجب الوقت الجديد ملهاش حل ملهاش حل حقيقي ملهاش حل خالص انك انت لو انشغلت في اللي جاي بتعويض اللي فات زي ما ضربت لكم المثال ان اتنين طالعين سلم من 100 درجة مشوا مع بعض لحد الدرجة العشرين واحد طلع درجة 21 والتاني نزل 19 22 18 23 17 لو فاق عند 17 هيبدأ يطلع تاني 18 التاني فين اربعة وعشرين خمستاشر خمسة وعشرين اه يوصل لده ازاي بقى مش هنقول كده نديها مثال اوضح شوية ممكن لو واحد في كلية من الكليات ودخل سنة أولى نجح تانية نجح ثالثة سقط فبيعيد إيه؟ بيعيد ثالثة سقط برضه رفدوه فبدأ يجيب من أولى يبقى على ما يوصل لرابعة يكون التاني فين بقى؟ من زمان لا من زمان قوي آه هي دي المشكلة إن إحنا لما نمشي مع ربنا خطوة ونقع بنضطر نعيد من الأول وتقع وتعيد من الأول هي دي مناقشة العلماء بقى القضية هل التائب يعود إلى نفس درجته أم يبدأ من أول؟ أسأل الله أن يتوب على كل عاص مشرك يا شباب للذنوب جراحات لا تلتئم إلا بعد زمان ما تفكرش إنك بتعصي وتتوب يبقى خلاص خلصت لا ده جرح والجرح بياخد وقت على ما يتداوى ويتعالج جرح عايز مدة عشان ينصلح هي دي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن الإنسان يبقى عايش عمره صح يبقى كل دقيقة في سباق مع الزمن الظن بالأنفاس لتعمير الباقي وتدارك الفائت زي ما قلنا بقى اللي نزل أربع سلالم والتاني طلعهم يبقى عشان يوصل له لازم مش ياخد بقى سلم سلمه سلمه لازم ياخد اتنين يقفز اتنين اتنين وفي الدين مش هينفع يقفز وانما هينفع ان هو يضاعف الجهد مضاعفه فيشتغل في مضاعفه الحسنات كانت دي منزله اليقظه لحظ القلب الى النعمه ومطالعه الجنايه ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام ولما انتهت انتقلنا قلنا فإذا استحكمت يقظته انتقل إلى منزلة الفكرة هيبدأ بقى يشغل مخه لأول مرة لحساب ربنا ما احنا شغلنا مخنا كتير قوي قوي لغير الله كتير انشغل المخ عشان يجيب فلوس شغل المخ عشان يحصل معصيه انشغل المخ عشان يجيب دنيا شغل المخ عشان اي مشكلة لكن امتى شغلنا مخنا لله هو ده السؤال شغلت مخك كويس جدا في الثانوية العامة عشان تجيب مجموع وكويس جدا في الجامعة عشان تنجح وتتفوق كويس جدا عشان تقدر تتزوج فلانة وتقدر تشتغل في المكان الفلاني وتقدر تتخلص من الموقف الفلاني لكن امتى شغلت مخك صح عشان تعبد بيه ربنا هي دي منزلة الفكرة ان احنا نعبد العقل لله ثم ننتقل الليلة الى منزلة البصيرة اللهم ارزقنا بصيرة في الدين صلى الرسول طيب صلى الله عليه وسلم منزلة البصيرة لم يكن الناس في زمن من الأزمنة منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة في حاجة إلى البصيرة أكثر من حاجتهم إليها في هذه الأيام وذلك لكثرة الشبهات والشهوات فعلا في زماننا تكالبت شبهات وشهوات أعجب مما تتخيل فما من مسألة في الدين إلا وعليها شبهات وما من لحظة في الحياة إلا وفيها شهوات كنت لسه بقول لراجل دلوقتي اللي كل أسبوع كل ما أجيبكم جاي لكم الدرس يعطلني عشان بيصلح العربية كأنه متعمد الحمد لله رب العالمين فكنت بقول له دلوقتي ان المصيبة انا شايف حواليا المعاصي والذنوب بقول له المصيبة في زماننا ده ان المعاصي بقت سهلة قوي الفقير يقدر عليها صح كده بقت اسهل من زمان كان زمان اللي عايز يزني يدور لكن النهارده بقى الزنا سهل سهل قوي كان اللي عايز يسكر المسائل صعبه وغاليه شويه النهارده البنجو بقى في ايدين ال- العيال في الشوارع تاني اللي الكدابين والاونطجيه كانوا ندره لان الناس كان فيهم جد والرجوله غاليه النهارده بقى الضحك والتهريج والمنظره بقت سمه العصر وده المنظر المطلوب في زماننا فكل الناس بتحاولوا الى اخره من المعاصي والسيئات اللهم تب على كل عاصي مسلم النهارده اللي يحكم نفسه مفيش عنده تلفزيون في البيت عشان ما ينظرش الى مناظر عاريه وبطل يجيب مجلات وحتى الجرايد اكتفى بانه يسمع نشره راديو لن يتخلص من هذا فان المتبرجات العرايا صاروا في الشوارع زي الطين مش هيبص هو مضطر لانها بتعدي من قدام عربيته غصب عنه وبجرأة بلاء المعاصي بقى صعب جدا فالانسان محتاج بصيرة محتاج ايه بصيرة يعني ايه بصيرة ابن القيم يقول ان تنفتح في القلب عين يرى بها حقيقة ما أخبرت به الرسل فبصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الوعد والوعيد وبصيرة في الإيمان بالآخرة بصيرة في الأسماء والصفات يعني إيه؟ يعني يبقى ماشي في الشارع وهو متأكد على يقين أن عليه من الله عين ناظرة حاسس في كل لحظة ربنا بيقول له شايفك سمعك معاك وعليك قائص البصيرة انه يبقى حاسس ان عينيه بقطعة شحم والذي يرزقها البصر الله ان قلبه مضغه واللي بيخليها تضخ الدم الله ان ايديه عظم ولحم وبتدب فيها الحياة بإذن الله بصيرة يبقى عايش انه ممكن يموت دلوقتي وساعة ما يموت هيدخل الجنة او النار يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شوف جزمتك دي النار قريبة لك أقرب من جلد الجزمة برجلك ازاي يعني نصدق دي ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان العبد المؤمن في اقبال على الاخرة وادبار من الدنيا اتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة شايف فيجلسون منه مد البصر الحديث طويل فتخرج الروح روح المؤمن اللهم انا نسالك ان تهون علينا سكرات الموت كما تخرج القطره من في السقاء فياخذها الملك فلا يدعوها هؤلاء الملائكه في يده لحظه حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط. اه يبقى مجرد الروح ما تخرج الملائكه يخطفوها يدخلوها الجنه. لحظه لا يدعونها طرفة عين والثاني معهم كفن من النار وايه ومسوح من النار يا رب سلم سلم يا رب يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا هي دي خطر إن أول ما روح العاصي ده تخرج هتدخل جهنم في نفس اللحظة فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن كفن من ايه من النار يا ترى كفن من النار ده يطلع شكله ايه ده مسوح من النار ده شكله ايه ده ومتخيل روحك بقى لما تتكفن في جهنم وتتحط في مسوح من جهنم تتخيلها بقى وهي ماشية فوق النعش تقول يا ويلها أين تذهبون بها الروح تقول ده كفن بس مش طايقة هتودوني فين بس كفاية هي دي البصيرة في الوعد والوعيد لما يبقى عايش المعاني دي حقيقي اصل في ناس يا عم وقت الله يعين الله يا عم ربنا غفور رحيم بكره ربك يسرقها ربنا يهدينا بس هم مش فاهمين القضيه هم مش فاهمين الموضوع فعلا زي ما قلت لك دلوقتي انا انا نفسي نفسي فعلا كل واحد منكم يعمل زياره اسبوعيه للمستشفيات فمره كده روح معهد الاورام ومره روح بلاش ما تروحوش المستشفيات العامه دي روحوا المستشفيات الخاصه انا فوجئت في عين شمس التخصصي ان في قسم جديد اسمه ايه قسم الايه الاوعيه الدماغيه الاوعيه الدماغيه ايه موضوع الاوعيه الدماغيه ده قال لك انفجار في المخ وجلطه في المخ وتجيب في المخ ايه ده ايه ده كل ده في المخ وتدخل بقى اعداد بالعشرات ان لم تكن بالمئات ومن خيرة الناس الغني والفقير والعاصي والتائب والمطيع و... وكبير وصغير عجب عجب ان القضية ما تحتملش ممكن تفاجأ بأي حاجة من دي حالا وفي أي لحظة لسه صاحبنا يقول ان انا دلوقتي جاي بعد ساعة لا مش جاي ليه قال لك حماية نام الساعة ستة وقال لهم صحوني قبل العشاء بنص ساعة صلي المغرب قبل العشاء نام قبل المغرب بنص ساعة وقال لهم صحوني سبعة ونص قبل العشاء بتلت ساعة عشان أصلي المغرب جم يصحوه الساعة سبعة ونص الأمة المشكلة إنه ماتوا عليه المغرب قول لي ما كان ناوي يصلي ينفع؟ مش حاجة اسمها كان ناوي نسأل الله لنا ولكم العافية نقرأ كلام ابن القيم بقى في موضوع البصيرة ولا مستعجلين نقرأ ابن القيم بيقول ايه في مسألة البصيرة يقول فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة إذا فكر صح أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق أبصر عارف لما قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة ون... ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأننا ايه رأي عين كأننا شايفينها بعينينا اه حديث حارثة كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وكان ينظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال عرفت فالجن فأنا عايزك كأنك تنظر ابن القيم بيقول كده فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق تشوف كده الناس هم رفعوا مجاديل القبر بدماغهم وخارجين التراب بينهال عليهم كده عرايا خارج الكل بيجري إلى الله وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريم تخيل المنظر ده ان طلعت من القبر كده بتبص لقيت الناس من كل حتة والملائكة حواليهم وايه والنبيين والشهداء وميزان كبير بكفتين منصوب ووضع الكتاب وتطايرت الصحف فتحت السماء فكانت أبوابا السماء اتفتحت أبواب والخزاين بدأت تتطاير الصحف وانت باصص وانت عمال تشوف استني كتابك كتاب نزل في ايد فلان وفي الاخر خده بيمينه وجري ها وبقراه كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه وشايف التاني خد كتابه بشماله وهو وشه اسود وقاعد في الارض وحط ايده على دماغه اقول يا ليتني لم اوت كتابيه قفله وحطه في الارض ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وفوجئت التسعة خذوه فغلوه وخمسين ألف ملك بيجروا وراه بيكتفوه في سلسلة طولها خمسين متر أبصرت هذا تبقى شايفه كده في هنا في الدنيا شايف المنظر الرهيب لا وتعلق كل غريم بغريم هتلاقي واحد جاء مشيت فيك من ظهرك ابنك يقول لك ضيعتني يا بابا وديتني في داهيه ما علمتنيش ما ربتنيش ما كتبتليش ان انا ادخل الجنة يا رب حق في رقبة الراجل ده لو دخلتني النار لا هو يدخل قبلي وفوجئت من كتفك التاني مراتك تقول لك ضيعتني يا فلان عشنا في ال... عشنا في الطراوة عشنا في المعاصي نسيتني ربنا شغلتني بيك وبالهمومك وتلاقي واحدة تالتة جاية يا فلان انت اللي فتنتني وتلاقي واحد رابع يا فلان انت ضيعتني فلوسي يا حرامي وفلان وفلان ايه ده ايه ده انا ناقصكم كفايه عليا ذنوبي لا وتجرهم وتقولوا تعالوا بقى للي ضللني انا وانتم وتدور ما تلاقيه وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكوابه عن كثر وكثر العطاش ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاش وقل الوارد الشمس دنت من الرؤوس والعرق وحلقك بيتقطع عطش مفيش هنا تلاجة مفيش مية ساعة مفيش إزازة مية اشتري لا فجأة شفت حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعد ايه ده حوض النبي جري تجري لحد هناك واكوابه زي نجوم السماء والميه ابيض من الثلج ابيض من اللبن احلى من العسل ابرد من الثلج ولقيت النبي واقف مين ده, ده النبي صلى الله عليه وسلم جريت على النبي عايز اسلم عليه لقيت الملائكه بيحسوه هات ايه يا جماعه ده ده ده حبيبي مش كده يا رسول الله فالنبي يقول لهم سيبوه ده علامه الصلاه باينه اهي سيبوه لا فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير انت على طريقه على سنته تفتكر لو قابلته كده يعرفك ولا لما يقولوا لك العمل الفلاني سنه تقول يا عم سنه اللي يعمله يؤجر واللي ما يعملوش معلش حاجه مش مشكله اه وقل الوارد ولا هيقابلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول له تعرفني يا رسول الله يقول لك ايوه تعالى انت فلان كنت بتصلي عليا كتير صلى الله عليه وسلم ايوه انت فلان كنت بتدافع عن سنتي وتعلم الناس سنتي ايوه هيعرفك النبي ولا لا ما هو الله عز وجل وكل رجلا علمه اسماء الخلائق يبلغ رسول الله ما تصلي يا عم عليه وعلى اله الصلاه والسلام يبلغوا السلام من امته شوف اللي جاي بقى ونصب الجسر لل- للعبور ولج الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين آه لما يبدأ يشوف بقى خد كتابه بيمينه ماشي وميزانه تقل ماشي وعدى تعالى بقى هتعدي على جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تخيل بير كبير سعته قد الدنيا دي كلها وعليه قطر كوبري جسر للعبور الكوبري ده قطره شعره الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف والملائكة يجيبوا الناس واحد واحد يوقفوا على أول الصراط امشي عدي حرك يوم يدعون إلى نار جهنم دع عدي وشوف بقى أنت لما تيجي على شفير جهنم وتقف تبص للصراط كده وتقدم رجل وترجع التانية ليه؟ شايل ذنوبك على ظهرك والدنيا ظلمة كحل سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الناس يوم الصراط قال في الظلمة دون الجسر أطفئت الشمس إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت خلاص أمال النور اللي كان الأول ده إيه؟ ده وأشرقت الأرض بنور ربها فأنت ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اجيب نور منين باعمالك على قدر حسناتك تاخد نور فكروني بالبطاقه بتاع زمان على قد عدد البطاقه بتاخد تموين كذلك هنا على قد شغلك في الكتاب بتاعك تاخد نور شغل كتير نور كتير منهم من نوره كالشمس تنور الدنيا كلها ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالكوكب الدري ومنهم من نوره على إبهام قدمه صباع رجله كبير يضيء مرة ويطفئ مرة على قد حسناتك تاخد نور على قد عملك تاخد نور شوف بقى لما واحد يجي يعدي الصراط ده في الضلمه يشوف ايه مفيش حاجه يعمل ايه يحط رجله على الهواء ما هو كان طول عمره رجله في الهواء كان ماشي في الهواء فيسقط في جهنم قسمت الانوار دون ظلمته للعبور والنار تحته يحطم بعضها بعضا تبص كده جهنم سلم يا رب سلم دعاء الأنبياء والأولياء والمؤمنين يوم القيامة إيه؟ سلم يا رب سلم الأنبياء والمؤمنون والأولياء كله نفسي نفسي يجي الواحد عشان يعدي كده يبص يلاقي جهنم ايه تكاد تميز من الغيظ جهنم ايه مغطاسة من اللي عصوا ربنا عدي والملائكة مش شايفينه وراء زفت عدي فيمشي ده الشراط بس مش كده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوك كشوك السعدان وحسكة وتلاليب تخطف الناس بأعمالهم كلاليب يا رب سلم يا رب مشكلة ان الصراط عليه شوك تحط رجلك كده تلاقي ايه صوت مش قادر تدوس ترفع رجلك جهنم بتخطف كلاليب جمع كلوب الكلوب اللي هو الهلب الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمة هي دي الكلاليب آه كل ركن من أركان الإيمان كل شعبة شعب الإيمان بكلوب أول شعبة التوحيد وده أول كلوب الموحد يعدي مشرك الكلوب ده يجيبه من بطنه يكبه في جهنم فناج مسلم ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناج مخدوش ومكردس في النار طب واحد موحد بس توحيده فيه ملوث بشيء يقوم الخطاف ده يلطشه زي ما بيقولوا اه يفتح له ظهره حتتين يفتح له بطنه يفتح له دماغه ما انت مش هتعدي الا زي ما كنت على الصراط في الدنيا هتبقى على الصراط في الاخره لو انت على الصراط في الدنيا كده تعدي كده على الصراط في الدنيا بتقوم وتقع برضه في الاخره هتقوم وتقع سلم يا رب سلم عدى من كلوب التوحيد اللي بعده كلوب الصلاه صلى عدى ما صلاش يجيبه كلف في جهنم ينزل في جهنم صلي في جهنم بقى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كنا بنقول لك صلي وانت سليم ما كنتش بتصلي صلي بقى هنا في جهنم كل صلاة فاتتك ما صليتهاش صح هتصليها في جهنم وده الخطر الخطر الحقيقي ان يجي واحد يوم القيامة ربنا يقول له عبدي عليك أربعين سنة ما صليتهمش يقول له انا يا رب ده انا من يوم بلغت بصلي يقول له ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد مش الرسول قال كده للراجل صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل فاللي ما صلاش زي النبي يبقى ايه ما صلاش عيد بقى من الأول ده الخطف وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انك تفاجأ يوم القيامة زي ما قلت لك كده ان ابنك بيتبرى منك مش بس كده ده وبيشهد عليك مش بس كده ده ده وبيطالب بدخولك جهنم فمش بس كده وعينيك وايديك ورجليك تشهد عليك شاهد ان الانسان لما يشوف الحال ده بعينه في الدنيا يبقى كأنه شايفه فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يوم ما تقوم القيامة يقال لل- للمجرم ها انت عشت كم سنة يا رب ده, ده, ده كلها ساعة يا رب يا رب رجعني بس سنة بس وانا وانا هعمل اللي يعجبك ارضيك وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم فلما الإنسان يرزق البصيرة دي لما يظهر في قلبه النور ده لما يفتح عينيه كده صح يقول ياه أنا كنت فين؟ أنا كنت إيه؟ ده أنا ده أنا ما كنتش أفهم بقى آه لما يروح للقبور ويشوف فلان صاحب الملايين بقى في التراب كنا يوم الاربع اللي فات مش امبارح زي امبارح بندفن اخ حبيب لينا نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يرحم كل ميت مسلم اخ كان من اصحاب الاموال برضه ومات والله يا شباب والله كده انا وانا واقف لقيت القبر هم عاملينه لحد شرعي فهو عباره عن متر في مترين ونص وحطوه بعد ما فحتنا ورحنا حاطينه كده وردم شوية تراب وبعدين حط المجاديل وحط عليه طينة وشد عليه يا يا لما تتذكر أنفته وسياكته وحلاوته وتشد عليه بطين وخلاص ارجع بقى كل ما سابوه هناك في الطين في التراب ورجعوا فين فلوسه خلاص ما بقتش بتاعته بقت مراته وولاده دول اصحاب الفلوس رجعنا لقينا اخوه بيقول لو سمحتم محدش مد ايده على حاجه ما حدش يشيل قشه عن قشه لان الحاجه دي ما بقتش بتاعت فلان دي خلاص بتا- بقت بتاعت كل ياه. بقى ماله يتحكم في غيره ودلوقتي في قبره محدش فكر يا ترى صاحبنا ده جنة ولا نار يا ترى صاحبنا ده محتاج صدقة ده جارية تتعمل له محتاج حد يدعي له لا لا لا لا ده كله دلوقتي بيفكر هينهش ايه منه هيطول ايه من وراه كويس انه خلص اه وهنا فهمت معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله قالوا كلنا ماله احب اليه من مال وارثه قال فإنما له ما قدم وما لوارثه ما ترك قلت لي ياه يا شيخ فلان لو كنت اتبرعت بلمبة بلمبة كهرباء المسجد كانت نورت لك دلوقتي في قبرك لو كنت عملت مروحة ولا تكييف في مسجد كان برد لك دلوقتي قبرك لو كنت دلوقتي تصدقت على مسكين بلومة كنت تلاقيها دلوقتي في قبرك كانت تجسمت هذه الأعمال في شكل رجل صالح طيب القلب يدخل عليك فيبشرك لما تنفتح البصيرة دي في القلب فنشوف اللي ورا الدنيا دي دماغنا تشتغل بقى في اللي بعدين مش نظرة قاصرة شايفين النهاردة بس شايفين الساعة دي بس شايفين اللحظة دي بس أنا عايز أفكر لو مت دلوقتي يبقى حالي ايه ولو مت كمان سنة يبقى حالي ايه ولو مت كمان عشرين سنة الاقي هناك ايه اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا محتاجين بصيرة بقى ألا يتأثر إيمانك بشبهة ألا يتأثر إيمانك بشبهة طب دي تيجي ازاي إن شاء الله نتكلم فيها اللقاء الجاي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والصواب دائما وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل تفرقنا بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا